اليوم نسمع البعض يقول لماذا نقرأ من العهد القديم طالما في عهد جديد أو حتى لماذا تعلموا وتعظوا من العهد القديم يعني لما في عهد جديد طيب ليش بعدنا ماسكين بالقديم والبعض ذهب للقول انه يخص الشعب ويسجل تاريخه واحداثه بالدرجه الاساس ويمكن هو ما بيخصنا هاليوم كثير بينما البعض الاخر يقول لا هو كتاب واحد وكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر حتى ما نفهم أكثر ونتوسع بالموضوع معنا بالاستوديو ضيف الحلقة الدكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا دكتور حليم اهلا بيك يا اسيس اشرف اهلا وسهلا دكتور حليم هو واعظ ومعلم آه، وباحث وكاتب آه، مسيحي وخادم للإنجيل حول العالم آه، نرحب بك مرة ثانية ببرنامج نقطة صراحة شكرا انا سعيد اكون معكم شكرا ربي يباركك آه، دكتور آه، حليم يعني يمكن سمعت حضرتك المقدمة آه، بالدرجة الأساس خلينا بس نرجع خطوة ل- يعني للخلف لورا هو ليش أساسا في عهد قديم وعهد جديد يعني طب ليش ما هو عهد واحد وكتاب واحد هو التسميات اللي بنقولها احنا تسميات وعبارات دارجه بمعنى ان الكتاب المقدس هو كتاب واحد وليس كتب وان كان يتكون من كتب لكن هو كتاب واحد لاننا نؤمن بالاله الواحد ولذلك الاله الواحد له كتاب واحد رب المجد يسوع بالتجسد لما وصل العالم قسم العالم إلى زمنين ما قبل ميلاد المسيح وما بعد ميلاد المسيح ما كتب قبل ميلاد المسيح يطلق عليه العهد القديم أي سابق لميلاد المسيح وما كتب بعد ميلاد المسيح يسمى عهد جديد ولذلك الكتاب المقدس فيه العهد القديم والعهد والعهد الجديد عشان كده كتاب واحد مش كتابين ولا يمكن الاستغناء عن أي سفر من أسفار الكتاب المقدس كله وزي ما قال الرسول بولس وتفضلت وقلت الآية كل الكتاب هو موحى به من الله.
من الله وزي ما قال الرسول بطرس عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم وقال لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس يبقى إذا الكتاب كتاب واحد لإله واحد لكن التقسيمات ما قبل ميلاد المسيح وما بعد ميلاد المسيح عهد قديم وعهد جديد لذلك كتاب واحد طيب.
شيء مهم قوي برضو لازم أنوه عنه إن العهد القديم عبارة عن رسم معماري لعمارة كبيرة وضخمة قوي شيدت في العهد الجديد لا يمكننا الاستغناء عن الرسم المعماري من وقت لآخر الرجوع إليه صح.
فعشان كده العهد الجديد هو توضيح لما كتب في العهد القديم وهو الرسم وهو تنفيذ الرسم اللي رسمه الله في العهد القديم فلا يمكن الاستغناء عن هذا أو ذاك يعني ما فيك هاليوم يعني انت ما تقدر هاليوم انه انه تشيد او تبني من غير آه، رسم معماري بالاساس آه، ف- فما ممكن نستغنى لا عن اللي موجود حالا ولا الرسم او الخطه او البلان خطه الله المسبقه للفداء والمجيء المسيح طبعا ومجيء المسيح الثاني وراح نشوف بشكل اكثر لكن انا اليوم يعني حابب اخلي نفسي بموقع المشاهد انا حابب اخلي نفسي بموقع المشاهد اليوم يعني بسمع هاليوم آه، اخ حليم ناس بيحكون طيب لما في عهد جديد احنا ليش بعدنا ماسكين بالقديم يعني مثلا بمتى 5 17 يسوع قال آه، لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس ما جئت لانقض بل انا جئت حتى ما اكمل الناموس طيب هو فعليا لم ينقض بس هو ايضا كمل ف فبسمع انا هاليوم ناس بتحكي طب لما عندنا نسخه يعني مكمله نسميها updated version زي انت عندك software وعندك updated version طب ليش احنا بنظلنا نرجع للنسخه الاولى اللي بيسموها غير مكمله او غير كامله او حتى ناقصه أنا أعرف جيدا أن كثيرين يفهمون بعض الآيات بطريقة ليست صحيحة يا ريت لما والله رب يسوع بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل ما هواش الكتاب العهد القديم ناقص والرب يسوع جه كمل ناس كتير فاهمة بهذه الطريقة بناء على التعبير اللغوي العربي واحنا عندنا الكلمة باللغة العربية بتدينا أكثر من معنى لازم أخد بالي من المعنى الصحيح للكلمة نفسها لما الرب يسوع بيقول جئت لأكمل بمعنى أن حق الناموس لابد أن يعطى لأن الناموس وصايا وقانون إلهي لحكم الإنسان علشان الإنسان يعرف ما يريده الله منه ده رقم واحد رقم اتنين القانون أعلن فساد الإنسان وخرابه لأن ولا واحد قدر ينفذ قانون الله أو شريعة بمعنى أدق شرائع الله الشخص الوحيد اللي نفذ الشريعة بكل مشتملاتها واللي ادى الناموس والشريعة حقها هو الرب يسوع المسيح عشان كده مش يكمل يعني في حاجة ناقصة وهو يكمل أو زي ما حضرتك قلتها أبديت لا مفيش أبديت لكن أعطى الناموس حقه وفي نفس الوقت أعلن أهمية الشريعة لم يقلل منها لكنه عظمها طيب عظم الشريعة طيب آه، اخ حليم بنفس الاصحاح اللي هو متى خمسه الموعظه على الجبل، طبعا هاي ببدايه خدمه يسوع، سو so, كثير ناس بيقول لك لما اي ملك لما بيجي هاليوم بيحط دستور جديد او قوانين جديده لمملكته، فيسوع ب- بملكوت السماوات خلينا نحكي حط او سن هاي القوانين، فواحده من الاشياء ايضا التي قد يساء فهمها انه قد سمعتم انه قيل للقدماء وتكررت كذا مره اما انا فاقول لكم يعني قيلت للقدماء قيلت بالعهد القديم انتم سمعتوا انه تقال لكم بس انا احكي لكم يعني مثلا سمعتم انه قيل م- آه، اللي بيزنى آه، اللي بيزني فهو زاني اما انا فاقول لكم من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى فبتحس انه سمعتوا حاجه وهسه انا بحكي لكم آه، شيء ثاني آه، كيف ممكن آه، هو وضح طبعا لنا؟
لما بيقول قيل من الق- من القدماء أو او للقدماء أو للقدماء لا يقصد به الشريعة والناموس التي أوحى بها الله في كل مرة لكن ما قاله معلمي إسرائيل للناس ففي تعلي- تعليم هم قدموها لكن م- ما تقدرش تقول إن دي طبق الأصل ما تكلم به الرب لأن دايما المعلم بيدي تعليمات خاصة من عنده لتفسير وتوضيح الأمر لكن هذا لا يمنع ان في بعض النقاط اخذت من الناموس لكن لاحظ مش قيل لكم من الله لا س- قيل سمعتم انه قيل سمعتم انه قيل للقدماء يعني ت- اتقال ليكم بالضبط قال لكم.
اتقال ليكم اذا هنا في توضيح لما قيل واضافه شيء اوضح واكثر وضوحا عما هم قد سمعوه ثانيا عظم ال- الكلمه مش قلل منها بمعنى ان لما يقول قيل لا تزني أما أنا فأقول لكم من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه نعم.
السؤال أي أي أيهما أعظم لا تزني ولا من ينظر من ينظر دي صعبها قوي صعبها يعني لما يقول لا تزني ده الفعل الفاضح أو التصرف الفاضح في الخطيئة صح للسقوط في خطية الزنا لكن لما بيقول من ينظر يعني ما نزلش مش من نظر البعض يقول لك من نظر إلى امرأة لا ما قالش كده من ينظر من ينظر يعني قاعد في مكانه والفكر اللي في داخل ذهنه ينزل من بيته يشوف أي واحدة ويشتهيها فقد زنى بها في بيته مش حتى شافها لا ده مجرد الفكر في القضية زنا إذا أخذنا إلى مستوى أعظم وأعلى عاوز يقربنا من الله ما تكلم به الرب يكشف ما هي طبيعة الله وما هي طبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان ميالة للزنا لكن الله لا يريدنا أن لا نزني فقط بل أن يكون الفكر والنظر مقدس أيضا يبقى إذا عاوز يقربنا إلى الله وطبيعته الأمر اللي ما يقدرش الإنسان يعمله من ذاته يعني انت عارف الانسان يتفنن في كيف يكسر وصايا الله يتفنن والعهد القديم آه، دكتور حليم بيحكي فعلوا الشر لاغاظته بالظبط يعني كده كانما حابب يغيظ الله ها دي آية من آه.
الآيات اللي حضرتك اتفضلت وقلتها لإغاظتي يعني بيغيظ ربنا صح.
لكن إذا كان الإنسان ما قدرش يش- ينفذ الشريعة اللي اتكلم بها الرب انجاز التعبير في حدود ونطاق يتناسب يمكن مع قدرة الإنسان فماذا يفعل الانسان في وصايا مثل هذه اعظم بما لا يقاس يبقى كان الرب يسوع عاوز يقول ايه يقول محتاج انا إيه؟
عاوز أ- أ- اخليكم اكثر قداسه وهذا لا ياتي الا بالقرب مني واتحادكم بي يبقى الرب واخدنا كده تدريجي واحده واحده واحده في سبيل وصلنا الى هدف كيف نتوافق مع الله وقداسته وكيف نساكن ونعيشه فلا ينتقد ما انتقدش ما قللش لكن بالعكس عظم الشريعه لان الشريعه في وسط احشائه وما تنساش دي كمان طيب طب البعض انا بحكي لك يعني اللي بسمعه كوني قسيس وكوني بسال وكثير مرات يمكن بنشاهد احنا حتى راي الناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي او الميديا يعني البعض بيحكي انه هذا يخص شعب معين آه، ويسجل احداث وتاريخ شعب معين ب- بنجاحه وباخفاقاته وبمنجزاته وهو فعليا لا يخصنا احنا احنا اليوم آه، يعني تاريخ شعب معين ولما بنيجي مثلا بيستندوا على سفر العبرانيين كونه كتب بالعهد الجديد لكن كتب إلى اليهود يعني إحنا بنحكي عن شعب معين هو الشعب اليهودي فمثلا عبرانيين واحد واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بابنه ولانه احنا بنؤمن انه يسوع هو الاعلان الكامل، صح؟ يعني الله بعث الانبياء، الله بعث الرسل، لكن جاء الاعلان الكامل مثل ما تفضلت انه العهد الجديد هو ما قبل وما بعد المسيح، ففي عندنا اعلان كامل اليوم آه، بحسب عبرانيين واحد واحد، ليش بنرجع الى العهد القديم؟ آه، وايضا عبرانيين عشرة واحد بيحكي لان الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون لا يقدر أن يكمل الذين يتقدمون الناموس فما رأيك؟
أنا أعلق بعض التعليقات السريعة في نقاط محددة نعم.
أولا من حيث أن الكتاب المقدس العهد القديم والجديد هو كتاب الله لازم نعرف لما الرسول بولس كان بيكتب الرسائل ما كانش العهد الجديد اكتمل في كتابته صحيح فلما بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله كان يقصد به العهد القديم صحيح ولما يقول ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب ما قالش يلغى لكن قال نافع وأنا بجري وراء كل شيء نافع عشان كده ما أقدرش أنا أستغنى عن العهد القديم لأنه وحي الله ولأنه نافع ممكن اقاطعك آه، دكتور اتفضل، حليم بس اتفضل.
تعقيبا على هاي الجزئيه ما هم هذا اللي الناس بتحكي العهد الجديد لما بولس رسول بولس كان بيتكلم عن العهد القديم العهد القديم الجديد ك- لسه ما كان اتكتب بس لما اتكتب فاحنا ليش راجعين على العهد القديم ما أنا هكمل يعني أنا بس حبيت إن أنا ألفت الانتباه لبعض العبارات اللي حضرتك اتفضلت وقلتها من خلال السؤال نفسه نعم فده رقم واحد لازم أعرف أن العهد القديم نافع لتعليمي وتوبيخي وتأديبي وإحضاري إنسان كامل لله رقم اتنين لما يقول الكتاب رسالة بولس الرسول إلى كنيسة الله التي في كورنثوس هل يعني ذلك أنها كتبت لكنيسة كورنثوس ولم تكتب لنا؟
للكل يس ما انا مجرد انا ما رحتش العبرانيين انا بتكلم عن العهد الجديد هل لما بيقول الى كنيسه الله التي في كورنثوس اقول لا دي هي مش لينا دول اهل كورنثوس أ- أظ- اظن كورنثوس بيحكي آه، في كل مكان وزمان صح الى المؤمنين والقديسين ببدايه الرساله أنا باخد بكل مكان العنوان.
وزمان انا باخد العنوان يا فهي للكل مت- هي للكل نعم.
انا اديت مثال كني... الى كنيسه ال- الله في تسالونيكي ما قالش الى كل الناس يمكن في كورنثوس قال الى في كل مكان ولنا لكن في الرسائل الباقيه ما قالش صحيح طيب اذا لما بيكتب بيكتب العنوان مش معناها ان الرساله ارتبطت بفئه من الناس وكفى صح لكنها مكتوبه لكنيسه الله على ممر العصور والاجيال فما كتب للعبرانيين هو مكتوب لنا زي ما انا ما اقدرش استثنى الرسائل اللي كتبها للكنائس عني لا يمكن ان استثني ابدا الرساله الى العبرانيين عني وان كانت كتبت للعبران عنوانها الى العبرانيين زي الى كنيسه كورنثوس او كنيسه تسالونيكي لا يمكن استغنى عن هذا ولا يمكن ان استغنى عن ذلك الشيء الثاني ان العالم كان مقسوم الى يهود وامم ال- الامم لم يعرفوا الرب يوحنا واحد تسعة آه، يوحنا واحد عشرة كان في العالم وكون العالم به لم يعرفوا العالم اليهود خاصته لم يقبلوه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فتح الباب للكل لمين؟ لليهود وللأمم يكونوا كنيسة واحدة في أفسس يقول مصالح عن الاثنين في جسد واحد كون الرسالة مكتوبة إلى العبرانيين إذا مكتوبة للأمم مكتوبة للجسد الواحد مكتوبة لكل المؤمنين يبقى ما رو- ما افصلش المؤمنين العبرانيين عن كنيسة الله حاجة تانية كمان العهد القديم عند اليهود مبهم وغير مفهوم فكم وكم بالنسبة للأمم مش شايفهم ولا حاجة جهل متناهي يبقى إذا الأمر يحتاج إلى توضيح وتفسير العهد القديم في ضوء العهد الجديد وهنا الرسالة إلى العبرانيين للأمم ولليهود لتوضيح ما كتب في العهد القديم عاوز أفهم العهد القديم أدرس الرسالة إلى العبرانيين عاوز افهم الرساله للعبرانيين يبقى ادرس العهد القديم صح. لان الاثنين بيفسروا بعض فما تقوليش الرساله دي بقى تلغي العهد الجديد اطلاقا لا تلغي الايه اللي حضرتك اتفضلتها ظل للخيرات العتيده يعني في شيء الرب اعلنه باعلان ربما يكون باهت قليلا لكن الوضوح المطلق والتام كان في المستقبل في العهد الجديد وزي ما قلت ده الرسم المعماري ودي العمارة يبقى أنا لا أستغنى عن الرسم ولا أستغنى عن العمارة نهائيا فالكلام اللي حضرتك اتفضلت وسألت عنه لا يلغي ارتباط الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد أمر آخر ألا تعلم أن العهد القديم يتكلم عن أكثر من 330 نبوة عن المسيح 333 333 نبوة عن المسيح فيها ما تحقق وتم وفيها ما لابد أن يتحقق صح.
فإذا كنت أنا عاوز أعرف المسيح معرفة صحيحة لازم وافهم أقرأ يبقى العهد لازم القديم.
أروح للعهد القديم وأدرس هذه التن- النبوات وأشوف إتمامها في العهد الجديد مما يجعل لكلمة الله جمال وحب وشغف في قلبي أن أعرف مكنونات أسرار الله من خلال العهد القديم والجديد نعم يبقى ازاي افصلهم عن بعض هو آه، دكتور حليم انت تفضلت يمكن من باب الصدفه بتحكي على كورنثوس آه، او بترتيب الروح القدس لكن كورنثوس الاولى واحد واحد بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئه الله حتى بس نمشي الى كنيسه الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوون قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا نعمة لكم وسلام فهو بيخاطب المؤمنين الموجودين في كورنثوس زائدا القديسين آه، في كل مكان لهم ولنا فهي لم تكتب فقط آه، إلى أهل كورنثوس وإلا راح ننتهي إحنا هاي الكورنثوس وهاي الروميا وهاي ال- شوف يا قسيس الأفسس العناوين اللي كده عنونت بها الرسائل ما هيش وحي صح الوحي هي الرساله نفسها صحيح لكن العنوان حطوه الافاضل اللي قسمونا الكتاب المقدس لتسهيل الدرس لما ي- يحط العنوان رساله بولس الرسول الى اهل كورنثوس هل الرسول بولس بالروح القدس خاطب سكان كورنثوس ولا بيخاطب فئه معينه من الناس الى كنيسه الله كنيسة كنيسه, كنيسة الله.
الله. ولاحظ لما بيقول كنيسة الله هنا مقصود بها المؤمنين الحقيقيين اللي تواجدوا في المنطقة دي يعني أقدر أقول إلى كنيسة الله التي في مصر كنيسة الله التي في العراق كنيسة الله التي في أمريكا يبقى إذا الرسالة مكتوبة إلى كنيسة الله يبقى إذا العنوان أو كورنثوس ده ما هو إلا تسمية الكنيسة التي كتب إليها أين كانت موجودة في كورنثوس بس يطلق عليها كنيسة الله طب وإحنا كنيسة مين؟
كنيسة الله يبقى الرسالة لينا طبعا طبعاً.
يس. كل مكان وكل زمان بالظبط طيب آه سؤال انا مره ثانيه بحط نفسي للمشاهد يعني وبسمع كثير بسمع كثير ناس بيحكوا مثلا ما هي نبوءات وتمت مثلا اشعياء 7 14 هل عذراء تحبل وتلد ابنا صح ويدعون اسمه عمانوئيل وبعدين متى بيحكي لنا انه عما تفسيره نوئيل الله معنا.
متى 1 21 تفسيره الله معنا طيب يقول لك نبوءه باشعياء 7 انه العذراء تحبل والعذراء حبلت وجاء يسوع ومات وقام من بين الاموات آه واحنا احنا هسه مستنيه منتظريه حتى يرجع ثاني او مثلا مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي واحصوا و- عظامي و- واقتسموا على طب ما المسيح اتصلب يعني فاهم الفكره انه انه نبوء عن الميلاد ولد نبوء عن الصلب صلب ليش بنظل نرجع نعيد ونزيد للعهد القديم ما تم تحقيق النبوات خلينا نركز بال- بالعهد الجديد ده امر بالنسبه لك وبالنسبه لي كاناس مؤمنين ان تحققت النبوات في شخص المسيح فالضروره وما هي الضروره والفائده نعم.
لكن كيف تثبت للاخر ان ما حدث هو واقع وحقيقه يعني النهارده لما تروح لواحد وثني وتقول له في شخص اسمه المسيح اتولد علشان يفدي البشريه وهذا الشخص جاء ومات على الصليب ايه الاثبات والدليل اللي عندك نعم الإثبات والدليل اللي يثبت صحة ما أنت تقوله ما تكلم به السابقون ولذلك العهد القديم وإتمامه في العهد الجديد أو العهد القديم وما كتب فيه يدل على صدق ما تم في العهد الجديد إذا لغيت العهد القديم فلا يمكنك إثبات ما هو صحة العهد الجديد يعني فقد مصداقيته خلينا نحكي من غير يبقى فقد مصداقيته يا. لانه كتاب واحد بالظبط لكن لما العهد القديم بيقول والنبوة تتم بعد ما تكتب 700 ب 700 سنة يس ايه ده يا عم ده ازاي دي كتبت وتمت يبقى اذا النبوة سليمة وما تم سليم يبقى الشخص ده هو اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس يبقى اذا مصداقية العهد الجديد تستمد من مصداقية العهد القديم وإلا فكيف تثبت صحة ما تتكلم به
صحيح طيب واحنا بنختم آه، دكتور حليم انا من بدايه الحلقه حاطط نفسي بموقع المشاهد مش كل مشاهد لكن المشاهد اللي بيشكك آه، وللحقيقه للاسف اليوم بنسمعها بالوسط المسيحي انتم ليش بتركزوا على العهد القديم خلينا بالعهد الجديد آه، وكانما احنا بنشيل الاساسات بننتزع الاساسات وبناخذ آه، فكل الكتاب هو موحى ب- كل الكتاب نافع للتعليم والتقويم لكن انا حابب آه، اقرا وحابب اسمع تعليقك يعني روميا 15 4 روميا معروفه بالعهد الجديد بتحكي لانه بولس كتب كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء فكل ما سبق فكتب كتب لأجل آه، تعليمنا أيضا بكورنثوس الأولى 10 11 مكتوب فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور إذا هي كتبت إلينا صح لإنذارنا وهي كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا طبعا هذا الص- يعني الص- على صفحات العهد الجديد بيأكد أنه العهد القديم ما سبق فكتب كتب من أجل تعليمنا وكتب من أجل آه انذارنا م- ما رأيك؟
ما ده, ده رأي الكتاب المقدس انت كده بالآيات دي أثبتت ودللت على أهمية العهد القديم وعدم الاستغناء عنه بأي صورة من الصور ليه؟ لأن ما كتب كتب لأجل تعليمنا هنحذفه يبقى مش هنتعلم ولا حاجة كتبت كنت تكون مثال لنا بنحطهم قدامنا كده ازاي تق- تقسى قلب ال- الناس شعب.
الشعب القديم نعم.
وازاي قصصهم الله ودول مثال لينا يحط في قلبي نوع من مخافة الرب والعيشة والسلوك المنضبط طب لما تشيلهم دول يبقى أنا أعيش على مزاج وهواي يبقى إذا ده دليل آخر يثبت أهمية العهد القديم وعدم الاستغناء عنه نهائيا يس فهو كتاب واحد و- والكاتب واحد أيضا والكاتب واحد اللي هو الشخص الروح القدس ال- طبعا طبعا آمين ال- كل اللي استخدموا في كتابة الكتاب لا يزيد عن أقلام في يد الروح القدس الكاتب الماهر اللي أوحى بكل كلمة بتتقال من كلمة الله شوف يا أسيس اللي عاوز ين- ينتقد هينتقد واللي عاوز يدور على مبررات يبرر بها نفسه هيدور ويلاقي بس هذا لا يبرره أمام الله سيدفع الحساب إن آجلا أو عاجلا الله عظم كلمته فوق جميع اسمه ومن يستهين بكلمة الله فقد استهان بالله والعقاب مرير وش وشديد فأتمنى من قلب أن الإنسان يحكم عقله ويفهم كلمة الله بطريقة صحيحة والله يقول السماء والارض تزولان نعم لكن كلمه من كلام الله لا يزول طبعاً.
كلام الله هو شخص الله نفسه نعم.
المسيح هو الكلمه امين يا رب يبارك حياتك آه، دكتور حليم احنا بس حابين نحكي اخيرا للمشاهد انه الكتاب المقدس الكتاب الوحيد بالعالم طبعا نحكي بعهديه القديم والجديد اللي 40 كاتب آه، كتبوا بثلاث قارات هي اسيا وافريقيا واوروبا ب 1400 سنه مده زمنيه آه، ما في كتاب هاليوم بالعالم 40 كاتب 1400 سنه ب- 1600 1600 سنه نعم.
1600 سنه بثلاث قارات لما بنمسك الكتاب حقيقه من التكوين الى الرؤيه بنشوفه آه، يعني كتاب واحد يعني سلس و- وان اختلفت لغه الادب مثلا لكن كتاب واحد آه، بين ايدينا هاليوم ولذلك الكتاب الاكثر مبيعا في العالم اليوم وعبر التاريخ نعم.
بعهديه القديم والجديد أحبائي كنتم معنا بوقت قصير يمكن آه، جدا لكن حبينا نحط الأساسات آه، لموضوع مهم جدا وهو أهمية الكتاب بعهديه القديم والجديد دعوة من من منبر برنامج نقطة صراحة اليوم أنه اقرأ الكتاب المقدس آه، لأنه آه، فتح آه، الكلمة وكلام الله ينير القلب وينير العينين كنتم معنا ببرنامج نقطة صراحة الرب يسوع يبارك حياتكم